أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا هذه القصة حدثت لمجموعة من الشباب كانوا منتقلين من الرياض إلى الدمام كان معاهم واحد وهم ماشيين على الطريق يبصوا على اللوحة مكتوب 300 كيلو الدمام فالولد بيقول أنا ما شفتهاش كده أنا شفتها 300 كيلو وبيحلف بالله 300 كيلو إلى جهنم فيقولوا له انت حصل لك حاجه في ايه يا ابني مكتوب الدمام اهي فبيقول مشينا 100 كيلو بقيت 200 كيلو بيقول بصيت لقيت اللوحه قدام عينيا جهنم مشينا 100 كيلو تانيين بقت شفتها كده قلت لهم لا انا نازل قالوا لي انت اكيد حصل لك حاجه في دماغك انت هتعكر علينا ليه الفسحه بيقول فعلا خدت بعضي ونزلت وقلت انا مش هكمل فنزلت وحاولت ان انا الاقي اي عربيه عشان ترجعني تاني الى الرياض وانا واقف استدرت وقت طويل جدا عقبال ما عربيه وقفت لي فركبت مع واحد بصيت لقيته قاعد بيبكي قلت له مالك قال له شفت حادث فظيع ايه اللي حصل قال له عربيه مقلوبه قال له عيله يعني قال له لا مجموعه شباب فوصف له العربيه هي عربيه اصحابه فبيقول فانا ساعتها استرجعت الامر قدام عينيا انا كنت عارف ان اصحابي دول ماشيين يعني مشي بطال وما كانوش يعني في طريق ربنا يا ترى فعلا هم إلى جهنم وربنا سبحانه وتعالى بعت لي الرسالة دي عشان ينقذني منها تصوروا أنه يكون الأمر كذلك وتكون ماشي في الطريق وانت مش واخد بالك والطريق اللي انت ماشي فيه إما إلى الجنة وإما إلى النار يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرد إلى الله إلى الجنة أو إلى النار خلود بلا موت وإقامة بلا ضعن يعني بلا ارتحال إن المرد إلى الله ربنا قال وأن إلى ربك المنتهى إن إلى ربك الرجعى النهاية فين يا جماعة آخرة اللي احنا بنعمله ده كله أين المنتهى النهاية عنده هو سبحانه وتعالى ربنا سمى نفسه بأنه الأول والآخر فهو ربنا سبحانه وتعالى الذي يبتدئ كل أمر في حياتك كل حاجة البداية منين؟ عنده والنهاية فين؟ عنده فلو انت النهاردة استشعرت كده ان انت بتطيع ربنا وماشي في الطريق هو مين اللي ابتداء وفقك للكلام ده هو يعني مش عشان انت فيك بعض المواصفات المعينة او الامكانيات المعينة فبقيت موفق في الطريق البداية منين؟ عنده والنهاية فين عنده إن المرد إلى الله إلى جنة أو إلى نار والقضية بقى إن احنا كتير قوي نلعب بالنار يعني احنا ماشيين كده في الطريق وتبقى حاسس ان انت مش مركز قوي والمشكلة اللعب بالنار هنا ملوش حل خلود بلا موت وإقامة بلا ضعن مفيش بديل إما كده وإما كده تدرون إن أهل النار كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت متصورين الكلام ده حقيقي ده كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أهل النار يبكون هو في النار وبيبكي إزاي يعني النار دي مش مفترض إنها خلاص الماء ده ما يبقاش موجود مش كده يتبخر لا لا يبكي ماء ينزل من عينه كالحميم الدموع دي بحار حتى لو جبت سفينة عشان تمشي فيها لجرت إن أهل النار لا يبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم جرت وإنهم لا يبكون الدم سلم يا رب سلم يا رب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم يؤتى بأنعم أهل الأرض أحسن واحد في الدنيا عاش فلوس إيه بغدادة إيه كل متاع الدنيا اللي تتصوره تنعم بيه أنعم أهل الأرض فيكون من أهل النار والعياذ بالله يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في جهنم صبغة يعني يتحط في جهنم كده بس ثانية كده صبغة بس كده فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط فيقسم بالله والله يا رب ما رأيت نعيما قط ثانية في النار أذهبت كل نعيم ثانية عشان احنا كتير دلوقتي تلاقي ايه يقول لك يعني خلاص بقى ما انت عارف كلنا مش مركزين ومش مظبطين قوي يعني هم شوية كده في النار وبعد كده بقى احنا من أهل الجنة إن شاء الله ولا إله إلا الله فكل الناس هتخش الجنة دي ثانية في النار ثانية في النار أذهبت عقله يعني مش قعد بقى اكتوى في النار مش اتكتب عليه بقى كذا العذاب ده بقى مين يستحمله لذلك قال الله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم هو ده موضوع درسنا النهاردة يا جماعة لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم النار تأتي على ذهنك كثيرة احنا يا جماعة مصدقين بيوم القيامة مصدقين باليوم الآخر مصدقين ان في آخرة بتيجي على بالك يعني أصلها لو جت هتعمل كذا حاجة تصحح حاجات كتير قوي في حياتنا لو انت تخيلت العذاب اللي هيناله أهل النار ده عامل ازاي أكيد هتصحح أحوالك وتصحح مسارك لانك ما ترضاش لنفسك كده ترضى نفسك بالعذاب ده يعني لو النهاردة في أحوال أهل الدنيا لو واحد عارف ان هو لو عمل غلطة معينة هيتسجن وهيتعذب عذاب بقى مفيش بعد كده مش ده في حد ذاته بيبقى رادع جواه عارف انه لو عمل ده هيحصل له كذا زي فكرة الحدود اصلا في الشرع انه عارف انه لو سرق هيتقطع ايده انه لو زنى هيرجم وشاف بعينيه حاجات زي كده فيقول لك لا يا عم ليه البهدله صح هو ده كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم تشوفها بعينيك سيدنا حنظله قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا فنرى الجنة والنار كأن رأي عين بص الفايدة انه كان يقعد في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يحس ان الجنة قدامه قدام عينيه ويحلم بيها وده مطلوب ما هي دي هدفك انت مثلا لما تكون مخطط في حياتك لأهداف كتير عايز تتجوز وعايز تعمل مشروع كبير وعايز تطور من حياتك بشكل معين وبتحلم بالأحلام دي أهدافك في حياتك هدفك الحقيقي فين بقى الجنة بتحلم بها قد ايه بتيجي كده على بالك بتيجي في خيالك وفي نفس الوقت هدفك ان ربنا يعتق رقبتك من النار فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز انك ما توردش عليها انك لا تصبغ فيها صبغة ما تبقاش ثانية حتى في النار والعياذ بالله المعنى ده بقى بيجي على بالنا قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم امرنا أن نسأل الله تعالى الجنة في اليوم على أقل تقدير سبع مرات وأخبر أن من سأل الله الجنة كل يوم سبع مرات أدخله الله الجنة ومن استعاذ من النار سبعة أعاذه الله عز وجل من النار أهو برنامج عملي أهو أول خطوة عايزين في درسنا النهاردة نستفيدها لترون الجحيم إنه يبقى نصب عينيك تعمل إيه؟ سل الله الجنة على أقل تقدير سبع مرات في اليوم والليلة واستعيذ بالله من النار سبع مرات علشان ربنا سبحانه وتعالى يحفظك من ذلك الكلام ده لما نيجي نذكره ونقول بقى إن الجنة والنار المعاني دي يا جماعة ليه مش محفورة في قلوبنا ليه احنا تايهين عنها ليه احنا متغافلين عنها هي دي مش النهاية هي دي مش آخرة الموضوع ليه لما نيجي نبتدي نتكلم دلوقتي عن أحوال أهل النار ليه يا عم ما تعكرش دمنا بقى انت هتتكلم على النار ليه وبتاعت ليه ابعد عن السكة دي ما تتكلمش عن المواضيع دي خالص عارفين ليه بيحصل كده في نفوسنا لأن ذكر الأشياء دي هيخليك تقف مع نفسك واقفة ويبتدي يخوفك واحنا مش عايزين ده انت عايز تعيش حياتك بقى وتقضيها زي ما انت عايز فالكلام ده بينغص والكلام ده الشيطان ما يخلكش ابدا تبقى عايز تسمعه غير الموضوع اتكلم في حاجه تانية اتكلم في حاجات حلوه كده ظريفه اتكلم في الجنه ماشي انما هتجيب لا ترون الجحيم ليه ابعد يا عم عن سكه النار هو ده زي بالظبط كده النبي صلى الله عليه وسلم لما يوصينا ويقول لنا اكثروا ذكر هادم اللذات يأمرنا النبي اهو صلى الله عليه وسلم أمر نبوي إن احنا نكثر من ذكر الموت ما حدش بقى بيحب سيرة الموت ليه؟ هيقطع اللذة وهيقطع حاجات كتير فدلوقتي بقى كل واحد مش مركز وعارف إنه الموضوع طب لو انتهى كده لا أنا عايز أعيش شوية فمش عايز يجيب السيرة دي على إن ذكر الموت المفروض إنه يخلي الواحد يجدد التوبة بينه وبين ربنا وذكر الموت يخلي الواحد قريب من ربنا من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه انت عايز تلقى الله وربنا كرهك يا نهار ابيض ما هو اللي يكرهه ويك- مش عايز الكلام ده خالص ولا عايز تلقى الله وربنا بيحبك خدتوا بالكم يا جماعه فايده درسنا النهارده انه اول حاجه يخلينا نجدد التوبه كلنا تاني حاجه يخليك تصحح حاجات كتير في حياتك ويخليك تاخد القرار قالوا أعظم سائق إلى الله تيجي تقول لي مش عارف والله العظيم نفسي أمشي الطريق لربنا والله نفسي أبقى كويس بس تقيلة شوية رجلي مش عارف أمشي في السكة وكل ما أخد قرار ألاقي نفسي برجع تاني وأعيش حياتي زي ما أنا والله نفسي الحاجات دي كلها أبعد عنها وأبقى إنسان كويس عايز تبقى كده إحنا نفوسنا البشرية ما بتمشيش إلا كده أعظم سائق إلى الله الخوف من الله والخوف يبقى من ده ما هو انت النهارده لما تمر بيك موقف معين الموقف ده يخوفك فعلا تبص تلاقي واحد مثلا مات فجأة قدامك واحد في لحظة ممكن ينتهي كل حاجة في حياته صح؟ ممكن في لحظة تنتهي كل شيء فتبتدي تقول الله ده ممكن الموضوع يكون قريب امال انا مقضيها ليه؟ امال انا متغافل عن المعنى ده ليه؟ انا ما استعدتش انا ما اعرفش اصلا جنة من نار انا اعرف ان هي الاخرة كده بس انا مش عارف ايه هي الجنة ما اتحفرتش في قلبي وايه هي النار عشان ساعات ما نفسي تراودني على المعصية اقول لها لا لا لا لا, لا. النار انا ما احبش يكون الجزاء في الاخر خالص يوصلني هنا ما احبش يبقى ليا صبغه في النار تدرون ما النار يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ يعني يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها ألف الألف يبقوا كم؟ مليون يعني أربعة آلاف وتسعمائة مليون ملك بيجروا جهنم دي قد إيه بقى؟ قال الله جل وعلا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون شوف احنا اليومين بس اللي بيجوا كده يعني حر شوية ده ما يجيش ده ده كده فيح جهنم ريحة ده أشد يوم حر مر عليك في حياتك ده كده بيبقى حاجة كده يعني إيه؟ حاجة خفيفة كده من جهنم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي توقد عايز بقى ناركم دي عارف آه، أفران الحديد والصلب هي دي بقى النار مش النار بتاعتنا دي لا النار دي نار الأفران الشديدة دي دي ناركم هذه التي توقد جزء من سبعين جزء من نار جهنم قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية تقدر تحط صباعك في النار تقدر ده ده ويعمل ايه بقى في الناس عايز تعرف بيعمل ايه في الناس ادي واجب عملي رقم اتنين روح بكرة زور مستشفى قسم الحروق انا دايما لما اجي اخد الاخوة نروح نوديهم في الاقسام دي ساعات نطلع الاورام وساعات نطلع الحروق واعرف بقى ساعتها يعني ايه نار ساعتها هتعرف النعمة اللي انت فيها وحلم ربنا علينا دي هي دي النار ناركم هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنم قيل يا رسول الله إن كانت لكافية قال فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها اضرب في تسعة وستين النار دي واضرب عليها بتسعة وستين ضعف هذه نار جهنم نار جهنم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قال الجنة لها ثمانية أبواب والنار لها سبعة أبواب يقال أنها تسمى جهنم ده باب باب اسمه جهنم والسعير فريق في الجنة وفريق في السعير ولظى كلا إنها لظى نزاعة للشوى عارف يعني إيه نزاعة للشوى يعني يتساقط لحم وجهه بمجرد أن يغمس فيها لحم وشه كله يتساقط يبقى زي الهيكل العظمي ثم يرد له مرة أخرى بص بتبقى عاملة ازاي بقى لظى والحطمة وسقر والجحيم والهاوية وهذه أسفلها وكلها في القرآن لظى والحطمة قال الله كلا لينبذن في الحطمة وما أدرك ما الحطمة نار الله الموقدة مقفول عليه مسجون سجن في جهنم وهكذا خلود لا ينتهي يا نهار أبيض سقر يقول الله وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر أحد الشباب حصلت القصة دي كان مارر واتقلبت بيه العربيه فالراجل بتاع المرور جه جنبه وبيقول له قول لا اله الا الله قول لا اله الا الله قال له انا في سقر فبتاع المرور مش عارف يعني ايه سقر فراح بعضه وراح لشيخ قال له ولد اتقلبت بيه العربيه وهو في النهز الاخير بقول له قل لا اله الا الله قال لي انا في سقر ايه سقر قال له سقر سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر ملك انت متصور بقى ال 19 ملك دول يعني حاجة قليلة خالص 19 ملك العدد قليل الملك ده بس كده يعني مسك مطرقة ولا شيء وضرب بها أهل النار جميعا لدكوا تماما ملك واحد فما بالك بقى دول 19 كل واحد منهم بيعمل ده لا تبقي ولا تذر هذه سقر وباب السعير قال الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقال فسحقا عارف السحق الإبادة التامة ما يبقاش في حاجة يتفتت تماما فسحقا لأصحاب السعير ومنها الهاوية قال الله فأمه هاوية أمه مش والدته أمه يعني أمه رأسه يعني ينزل جهنم كده براسه ويعلق فيها هكذا سيدنا ابن عمر شاف رؤية شاف الرؤية دي جهنم وبدأ يوصفها بيقول أنا مريت جالي ملك ومر بيا ووراني النار وقفت على شافرها يعني وقفت عليها من فوق فلقيتها عميقة جدا ولقيت الناس معلقون بأرجلهم رؤوسهم إلى الأرض واخد بالك متعلق إزاي؟ متعلق من رجليه وجدتها هكذا فقال لن ترع لا مالكش دعوة أنت لو أكثرت من الصلاة فراح سيدنا ابن عمر راح للسيدة حفصة أخته عشان تقص على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية دي قال لك إيه ده بقى أشوف جهنم واقف عليها وإيه حكاية الموضوع وإيه الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل فكانت نذير لي علشان يقيم الليل فكان عبد الله لا يترك قيام الليل أبدا إيه ده قيام الليل كان هيخش النار وقف على من بره وقالوا له بس ما تخافش انت كويس بس احوالك دي كده عشان ما بتكترش من الصلاه في الليل وده صحابي يعني اهلا وسهلا يبقى هذا شانها قال الله جل وعلا في وصفها فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره استنى بقى عارف يعني إيه وقودها الناس والحجاره النار اهي وبعدين كيف تزداد النار اشتعالا يزداد اشتعالا ينزل فيها ايه ينزل فيها حجارة كده تزدها اشتعالا وينزل فيها ناس عارفين مين الناس مين بقى اللي هيولعوا في النار يعني النار ما بتولع وهم بقى اللي هيزودوها هيزودوها اشتعالا هؤلاء اهل الرياء دول اللي هيزودوها النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان اول من تسعر بهم النار ثلاثه ايه احوالهم راجل كويس عالم داعية بيدعو إلى الله عز وجل أو طالب علم كويس بيتعلم الدين بس بقى بيشتغل الشغلانة دي كلها عشان خاطر إيه؟ عشان الناس تقول عليه ده شيخ الإسلام فيؤتى فيقال ماذا صنعت يقول يا رب تعلمت فيك العلم أنا تعلمت يا رب علشان خاطر يعني يبقى هو ده طريق إلى الجنة أقول كذبت تعلمت ليقال عالم وقد قيل وراجل بينفق في سبيل الله راجل دعم الحاج فلان ده راجل من كرماء البشر ما بيسيبش حد الا وبينفق عليه وبيديله وكذا طب ده راجل طيب اهو هيخش الجنه بقى حد وهو يصنع ذلك علشان يتقال انه الراجل ده راجل كريم عشان كده يقال له ماذا صنعت يقول يا ربي انفقت فيك المال فيقال كذبت انفقت ليقال جواد يقال ان انت راجل كريم وقد قيل فبيعمل العمل ينفق المال لغير وجه الله والثالث راجل بيجاهد في سبيل الله فيقول يا رب جاهدت فيك ده انا عرضت نفسي للموت علشان خاطر ارفع رايه دينك فيقال كذبت جاهدت ليقال شجاع وقد قيل انتوا فاهمين يعني ايه اول من تسعر بهم النار دول قبل الكفره وقبل الفجره وقبل المنافقين وقبل كل حاجه دول اول ناس ولعوا في النار الكلام ده يقول برنامج عملي احنا واحنا ماشيين كده بنقول خطوات عشان نعالج القضية دي يقول ايه بقى اعمل اعمال سر مفيش حد مخلوق يطلع عليها يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر صدقة في السر في السر دي مش انت تعمل العمل وبعد كده حتى تحدث بيه مراتك ولا حد مخلوق في الدنيا يعرف اللي انت عملته ولا تحدث به نفسك مش بعد ما تطلع مثلا حاجة تقعد تقول طب ما انا عملت يا رب اهو ما انا دفعت النهارده 20 جنيه ولا 50 جنيه ولا 1000 جنيه لله الامور بقى تتصلح مستني انت بقى لا صدقه سر هكذا ما تحدث بها نفسك ولا تحدث بها مخلوق يقول فيها إيه النبي صلى الله عليه وسلم صدقه السر تطفئ غضب الرب مش كلنا بنتمناها اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا ما يبقاش العقوبة كده ما يبقاش ربنا غضبان علينا في السماء ما احنا بنعمل كلنا ذنوب ومعاصي كلنا ذاك الرجل فايش دراك انك عملت ذنب ذنب ربنا لما انت عملته كرهك وغضب عليك ابن مسعود بيقول إن رجلا عبد الله سبعين عاما سبعين سنة شغل لله ثم ألم بفاحشة جه في مرة وعمل ذنب ذنب تقيل فأحبط الله عمله سبعين سنة راحوا في ايه في ذنب ثم انه مر على رجل مر على واحد غلبان فاعطاه رغيفا بصوا البشارة اداله رغيف يتصدق عليه فقال الله ربك شكور يشكر طاعتك له فقال الله ردوا عليه عمله وتجاوزوا عن سيئته فهمتوا خلاص الفاحشة اللي كانت هتوديه جهنم دي خلاص بهذه الصدقة رفعت والسبعين سنة يرجعوا له عشان تصلح أمور أهو السكة السكة من هنا إياك تسمع الكلام ده تقول بس يبقى الواحد إيه يعمل اللي هو عايزه وبعد كده يروح متصدق بالرغيف على الراجل كده يبقى احنا خلصنا المشكلة إياك تعمل كده ده اسمه مكر ويمكرون ويمكر الله انت بتضحك على ربنا اللي يعمل الكلام ده يا جماعة دي صفة المنافقين والعياذ بالله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم هو يقول لك انا بس هعيش كده اقضيها يعني زي ما انا عايز وامتع نفسي وهبقى في اخر عمري كده هبقى اظبط بقى واحج واعمل عمره واعمل مش عارف ايه وهبقى زي تمام التمام ما قال احد سوف وتم له عمله اوعى من سوف قيل في جهنم واد يدعى سوف يدخله أهل التسويف اللي يقعد يقول لك ت- يعني إن شاء الله بعد سنة تبقى هي تتحجب وهو هيبقى يعمل العمرة وهيبقى يصلي وهيبقى يظبط أموره وساعتها كمان سنتين كمان ثلاثة اصبر عليا اللي يقول سوف ده يبقى مش هيعمل ليه؟ تعرض عن ربنا سنة ترضى ان انت تبقى عايش على الذنب ويبقى يترفع لك كل يوم في السماء ذنوب طالعة والنعم نازلة أكيد في مرة ممكن الأمر يختلف ما هي قاعد ينزل عليك نعم نعم نعم صحة وربنا يفتح عليك بفلوس ويدمن عليك بزوجة ويديك كذا ويديك كذا ويديك كذا وانت قاعد ترفع له معاصي مش هي ممكن تيجي لحظة وينزل عليك الغضب يا جماعة المسألة أقولها لكم تاني ما ينفعش والله نلعب بالنار ما ينفعش ما ينفعش تقضي حياتك كده وانت بعيد شارد عن ربك ادي النار وقودها الناس والحجاره هذه النار لها زفير وشهيق يعني ايه ادي ال- العذاب اللي فيها في بقى عذاب بالمؤثرات الصوتيه زفير جهنم وشهيق جهنم يقول الله جل وعلا اذا راتهم من مكان بعيد بص جهنم تشوف اهلها إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وانت من بعيد بس كده تسمع الصوت صوت انت متصور متصور يبقى عامل ازاي لما يبقى مثلا حاجة عاملة زي الزئير كده انت الواحد لو قرب مثلا وسمع زئير أسد ولا حاجة يرعب مش كده لا أشد أشد من كل ما تتصور من المخوفات ده بس كده ولسه ما دخلهاش ده من بعيد هي شافته راحت أحدثت هذا الصوت المفزع سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا وبعد كده يبقوا جايين متسلسلين مقرنين متسلسلين في السلاسل يقرب منها أول بس ما يشوفها يقعد يقول يا ثبورا يبتدي بقى يقول يا نهار أبيض على اللي هيحصل لي أدي جانب تاني من العذاب عذاب نفسي مجرد بس إنه يبص إيه هي النار يقول فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق قال عبد الله بن عمرو أهل النار يدعون مالكا مالك ده اللي هو إيه خازن جهنم الملك القائم على جهنم يدعون مالكا فلا يجيبهم أربعين عاما ثم يقول إنكم ماكثون بعد أربعين سنة يقول لهم أنتوا قاعدين فيها أنتوا بتتكلموا في إيه ثم يدعون ربهم فيقولون ربنا أخرجنا منها يا رب والله أبدا فإن عدنا فإنا ظالمون لا ده احنا ناخد فوق دماغنا بس طلعنا منها فلا يجيبهم مثل الدنيا مثل الدنيا يعني مثل ايه عمر الدنيا عمر الدنيا ده يطلع كام ألف سنة يقعدوا بقى آلاف السنين حتى يرد عليهم رب العالمين فإذا رد عليهم قال له قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون ثم ييأس القوم فما هو إلا الزفير والشهيق تشبه أصواتهم أصوات الحمير أولها شهيق وآخرها زفير النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات مرة إن صخرة عظيمة صخرة كبيرة جدا لتلقى من شفير جهنم فوق من فوق كده من فوق جهنم جهنم عاملة زي الأم من فوق ضيقة قوي وتنزل على واسع هي كده إن كادت ليلقى الصخرة العظيمة من شفير جهنم فتهوي بها سبعين عاما حتى تصل إلى قرارها يعني أنت لو رميت حاجة من أعلى ناطحة سحاب في العالم تاخد دقيقة؟ ما تاخدش دقيقة عشان تنزل فشوف بقى الارتفاع ده يبقى عامل قد ايه ودي ثانية شوف بقى 70 سنة يبقى من فوق لتحت دي قد ايه بقى فهي عميقة عميقة طعامهم ماذا يأكل أهل النار يقول الله ليس لهم طعام ما لهم شكل إلا من ضريع إيه الضريع ده بقى ربنا قال لا يسمن ولا يغني من جوع قالوا الضريع نبات ذو شوك واخدين بالكم نبات كله شوك لاصق بالأرض لا تقربه دابة ولا بهيمة وهو سم قاتل أكلهم سم وهو أخبث طعام هذا طعامهم طعامهم الزقوم يقول الله أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم إيه شجرة الزقوم بقى قال إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم في أعمق جهنم طلعها الثمار بتاعتها كأنه رؤوس الشياطين يعني لا شكل ولا منظر ولا طعم هذا طعامهم شرابهم يشرب مش هياكل طيب بس يشرب يحتاج يشرب ايه بقى حميم يقول الله من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ميه اللي هيشربها صديد فيحاول انه يشربه خلاص ما عندوش حل يتجرعه ولا يكاد يسيغ ما يعرفش يبلعه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ويقول إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها تقفل عليهم وإن يستغيثوا يا رب نشرب بس يغاثوا بماء كالمهل يعمل إيه؟ يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا يقول الله وذر الذين اتخذوا دينهم هو ايه اللي ودهم جهنم خدوا بالكم وذروا الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ان احنا بنسمع الكلام ده ونضحك او نقول بقى بطلوا بقى الكلام ده وما تعكروش دمنا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به يا جماعة هذه ذكرى لمن يتذكر وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت تعذب بما إيه؟ بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ولو ساعتها قعد يقول يا رب أفدي نفسي بأي حاجة يا رب خلاص أعمل أي حاجة بس يرضيك خلاص انتهى أقام الحساب أولئك الذين أبسلوا عذبوا بسبب ما اقترفوا من سيئات بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون يصب من فوق رؤوسهم الحميم مية نار تنزل من فين بقى تتصب فوق دماغهم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يعمل ايه يصهر به ما في بطونهم معدته وجلده ينصهر يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي يقول يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر أدي سبب من أسباب عايز أقف عنده بقى علشان ناخد روشتة العلاج يا جماعة نخلص إزاي من الهم ده ربنا يعتق رقابنا من النار جميعا يا رب يا رب ولا نرى جهنم ازاي شوف بقى مين اللي هيخش يحشر المتكبر تقول لي الحمد لله انا مش كده انا راجل متواضع وكويس وابن بلد ما هو يا ريتها كده النبي قال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس يعني ايه يعني تسمع الحق ويجي لك الخير وتعرف طريق الهدى وبعد كده تسيبه وتدفعه بطر الحق يعني ايه دفع الحق يعني تكبر تطنش بلاش الكلام ده اليومين دول خليها في وقت تاني يعمل ايه الكبر بطر الحق وغمط الناس ويبقى يحتقر الناس دي او دي تزرع الكبر اللي يزرع الكبر في قلبه ده ولا يكون في قلبه ذرة يحصل له ايه لا يدخل الجنة تحرم عليه الجنة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر طب بس شوفوا المتكبر ده يحصل له ايه بقى يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يبقى عامل زي التراب أمثال الذر في صور الرجال عارف بقى الحاجات الأقزام قوي دي بقى اللي بتتعمل هي دي عامل كده زي النملة بس شكله شكل راجل يغشاهم الذل من كل مكان فيساقون إلى إلى سجن في جهنم يسمى بولس في سجن في جهنم اسمه كده اسمه بولس تعلوهم يقول النبي نار الأنيار يسقون اقفل عليه سجن في جهنم السجن ده اسمه كده وبعدين يشرب ايه بقى يسقون من عصارة أهل النار احنا لسه قايلين يصب من فوق رؤوسهم الحميم فالجلد ده بيتسيح اللي بيسيح ده بقى اللي بيطلع منه ده بقى القيح ده والصديد ده والدم ده ينزل نهر النهر ده بقى مش يمشي كده في جهنم وخلاص لا يشربه ده يا نهار ابيض يشرب عصارة أهل النار كان عطاء الخرساني يحيي الليل ثم يخرج رأسه من خيمته فينادي يا فلان يا فلان قيام الليل صيام النهار أيسر من شرب الصديد ولبس الحديد وأكل الزقوم ركعتين تصليهم في الليل خفاف ما ياخدوش معاك ثلاث أربع دقايق يكونوا سبب ثلاث دقايق بالظبط كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام بعشر آيات قل الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس أكثر من عشر آيات من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين وقال لا تحقرن من المعروف شيئا إيش ضمنك ركعتين تداوم عليهم بس دول يكونوا سبب دخولك الجنة أحد الصالحين المعاصرين رؤي بعد أن مات فقيل له ما فعل الله بك قال غفر الله لي وأدخلني الجنة تعرف بماذا أحد مشايخنا كان بيحكيها لنا دخل الجنة بيه ده بقى قال إنك كنت إذا شربت توخيت سنة محمد صلى الله عليه وسلم فكنت تشرب وأنت جالس وتشرب ثلاثا دخل الجنة عشان كان بيشرب المية زي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشربها كده يسمي ويحمد ثلاث مرات وكان لما بيعمل بيتسنن بيها حريص قوي على انه ينفذ السنة دي بلاش الغزالي اللي هو صاحب احياء علوم الدين اللي هو احد اكبر علماء المسلمين حجة الاسلام الغزالي قيل انه كان قاعد وكانت قدامه الدواية بتاعة الحبر زي زمان بقى الريشة والدواية فجاءت ذبابة ذبابة فجاءت فرحمها فاستخرج لها نقطة من الحبر حطها لها كده عشان تشرب منها فقيل له بعد أن مات ورؤي في المنام ما فعل الله بك قال غفر لي تدري بماذا ده حجة الإسلام يعني بقى يعني هيبتدي بقى يقول ويعدد بقى طبعا بقى بالعلم اللي علمته وبالصلاه اللي صليتها وبالشغل التقيل قوي ده قال تدري بماذا إن الله قال لي إنك كنت تكتب ذات مرة فجاءت ذبابة فرحمتها فأعطيتها نقطة من الحبر فلأجل رحمتك لها أدخلتك الجنة أنا عايز أقول بقى أسباب دخول النار الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن اللي بيعملها علشان يبقى هو ده بقى العلاج وخلاصة الدرس النهاردة بعد ما استحضرت كده خطورة النار أول حاجة شوف الناس كانت بتعمل إيه إيه الأسباب اللي بتدخل الناس النار وتب إلى الله منها أول حاجة قال صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار قل لي الحمد لله موحدين طب اصبر معايا اصبر بس معايا عشان في كم معنى بيغيب عننا في موضوع الشرك ده ربنا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله في شرك يا جماعة خفي اسمه شرك المحبة بتحب حاجات أكتر من ربنا ها قولوا معايا خلونا صراحة احنا في لحظة بنتوب إلى الله عز وجل منها عشان ربنا ما يوعدنا هذا الجزاء أبدا ها في حاجات بتحبها أكتر من ربنا يعني واحد قلبه متعلق بامرأة فبيحبها أكتر ما بيحب ربنا فعلشان كده بيعصي ربنا ولا يبالي واحد قلبه متعلق بفلوس واحدة متعلقة بجوزها فممكن يأمرها بمعصية الله فتعصي الله عشان في الآخر خالص هو يبقى راضي عنها ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قلبك متعلق بحاجات أكتر من ربنا ما تخدعش نفسك بالله عليك احنا قلنا كده احنا بنتوب دلوقتي لربنا من المعاني دي عشان ربنا يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص عشان لا يدخل النار بتحب حاجات أكتر من ربنا اسأل نفسك حي على الصلاة وادي فلوس ناخد الفلوس وبعد كده نبقى نقضيها نشوف موضوع الصلاة ده يبقى أي... في أي وقت وربك غفور ورحيم هي كده يبقى بتحب الفلوس أكتر من ربنا النبي قال تعس عبد الدرهم عشان ما تجيش تقول لي ايه اللي دخل ده في الشرك ما هو النبي سماه عبد للفلوس عبد الدرهم عبد الدينار وفي لفظ عبد المرأة وهي بالتبع طبعا تبقى عبد الراجل يعني ربنا خلقك وجعل قلبك ده ما ينفعش يتحط فيه حاجة خالص إلا محبته هو وبس وغيور هو إن الله يغار النبي يقول كده وغيرة الله أن تنتهك محارمه فيطلع على اللي في قلبك يلاقيك بتحب واحد أكتر منه أو زيه ما بيقول أهو يحبونهم كحب الله يعني مش ما بيحبش ربنا لا بيحب ربنا بس بيحب حاجات تانية زي ربنا بيحب اسمه يحب ان هو يبقى كذا زي ما بيحب انه يصلي ويحب انه يعمل حاجة خير بس برضه بيحب نفسه أكتر ده شرك خفي يا جماعة فعلينا ان احنا نتوب لربنا منه عشان كده نستوصي بالدعاء ده عشان يبقى سبيل لتطهير القلب من الشرك ان انت تقول اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه اللي انا عارفه ان انا اشرك بك يا رب لا اعوذ بالله ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه نحفظ اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه وتدعي بقى كده تقعد تقول له يا رب لا تستودع في قلبي حبا الا انت حبك انت يا رب وبس ولا تجعل في قلبي تعلقا الا بك قلبي ما يتعلقش الا بيك لا يتعلق بزوجتي ولا يتعلق بعيالي ولا يتعلق بفلوسي ولا يتعلق بمنصبي ولا يتعلق باصحابي ما يتعلقش باي حد غيرك انت يا رب وبس فهمتم يا جماعه عشان نخرج من دي من مات يشرك بالله ما قالش من مات يشرك بالله وهو مصر على الشرك او بيعبد وثن ولا بيعمل كده لا لا لا خالص من مات يشرك بالله شيئا حتى قد كده مش باينه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الشرك اخفى من دبيب النمل بصوا خاف ازاي فعشان كده يا جماعه نجدد التوبه من هذا الأمر ونتواصى بالأدعية اللي احنا قلناها دلوقتي علشان أول صنف من أهل النار اهو نخلص منهم أهل الشرك وقال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر وسكر خدوا بالكم الخمرة دي تشمل الخمر اللي هو المعروف ويشمل المخدرات أي نوع من المخدرات حتى الحاجات اللي بيقولوا عليها خفيفة ما أسكر كثيره فقليله حرام حديث كده النبي صلى الله عليه وسلم اللي يشرب نقطة خمر يعني شرب ما مسكتش بيها من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا طب ما يبقى- ما يبطل بقى ما مش هتقبل لا يبقى حاجتين يبقى ترك صلاة وشرب خمر يصليها ولا تقبل منه ما لهاش أي أثر عليه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتستنزل بها الرحمات و و و معناها انها لا تقبل تبقى مردودة عليه لكن غصب عنه لازم يصليها لو ما صلىهاش تبقى العقوبة ضعفت عليه يقول لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن مات دخل النار وإن تاب تاب الله عليه فإن عاد ثالث مرة بقى فشرب عشان كده دي قضية المدمنين بقى وخطورتها فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن مات دخل النار وإن تاب تاب الله عليه فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة قيل وما ردغة الخبال يا رسول الله قال عصارة أهل النار طب احنا مالنا بالقصة دي الحمد لله يا عم لا بنسكر ولا بنشرب ولا بنعمل ولا بنسوي الكلام ده بقى علينا عملي ان احنا نسد الباب ده النهارده مفيش اكبر من نسبة تعاطي الشباب للمخدرات فوق الوصف وللاسف ما بقاش يخلو بيت عائلة كبيرة الا من حالة او حالتين او ثلاثة والغالبية مش عارفين انا قاعد بحضر في محاضرة عن موضوع المخدرات وبيحكوا لي ايه اللي بيحصل يا ابني طب فين اهلك ولا دارين ازاي يا ابني ما كانش بيبان عليك لا لا بنصرف نفسينا عينينا لما تحمر معايا قطره اشغلها اطلع اول ما اطلع مفيش اي حاجه وهم مش عايزين يصدقوا يقول لي مش عايزين تصدقوا هي اصلا لو كده هي ايه ده وانا ما ربيتش وانا ما عملتش لا لا لا لا لا ده هو مش كده خالص عايزين نقفل ابواب الشر دي يا جماعه اللي يقدر يساعد في مسائل بقى مكافحه الادمان والكلام ده والحاجات دي كلها يبقى ساعد في اغلاق هذا الباب عسى ان يكون سبب اذا اغلق باب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك طوبى لعبد مفتاح للخير مغلاق للشر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما أكثر ما يدخل النار إيه أكثر حاجة تدخلك النار قال الفم والفرج الفم والفرج الفم أول واحدة بقى دي عايزين نقف عليها شوية لسانك كان ابن مسعود يقول والله ما شيء بأحوج من طول سجن من لساني وكان أبو بكر يمسك لسانه كده ويقعد يقول له أنت الذي أوردتني الموارد أنت الذي أوردتني المهالك أنت اللي هتوديني في داهية بس من البشائر رؤيا أبو بكر بعد ذلك في المنام فقيل له ما فعل الله بك وكنت تقول هذا الذي أوردني الموارد قال قلت به لا إله إلا الله فغفر الله لي أنا كان لساني على طول يقول لا إله إلا الله فعشان كده غفر الله لي هو أبو بكر كان بيعمل ذنوب يعني هو أبو بكر كان بيعمل ذنوب بلسانه يقول لك غفر الله لي أمال إحنا لساننا بقى بينقط شهد الحاجات دي يا جماعة لسانك هذا أخطر شيء عليك إيمانيا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث مهم قوي عشان نطبق عملي بيقول إيه لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه تيجي تقول لي نفس القصة اهي تيجي تقول لي مش عارف أركز قلبي ساعات يركز شوية وساعات أحب أسمع كلام الدين ده وساعات أصلي لي شوية وفي رمضان ببقى فايق قوي وساعات كده ببقى ماشي بس مرة واحدة تلاقي الهدر جه وقعت في معاصي وذنوب من تاني ما استقامش حالك ليه النبي قال اهو صلى الله عليه وسلم لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه يعني انت لو ادمنت الذكر بلسانك لسانك ده بقى خد بقى لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله لو ادمنت الذكر ده سبب عظيم جدا ان قلبك يتزرع في الايمان ابتدوها من هنا يا جماعه نبتديها من كثره الذكر كثره الاستغفار استغفر كتير علشان يطهر القلب وأجمن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم سبب في استنزال الرحمة من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشر وأدمن ان انت تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشان يتقفل بينك وبين الشيطان اللي بيقولها 100 مرة بيبقى في حرز من الشيطان قل الحبيبتان وتحبب بهما الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا بيحبهم يمكن لما انت تحبهم يحبك بيهم يدخلك الجنة عارفين الراجل اللي كان بيحب قل الله احد ما كانش يصلي صلاة الا ويقرا قل الله احد يحبها فقالوا له بتعمل كده ليه قال لهم لان فيها صفة الرحمن اصل فيها صفة ربنا فانا بحبها فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم انه يقول انها فيها صفة الرحمن فلذلك يحبها قال اخبروه ان حبه لها ادخله الجنة بيحب قل الله احد بيحبها كده بيحبها يحب يقعد يقولها كتير على لسانه النبي قال اللي يقولها عشر مرات من قال قل والله أحد عشر مرات بنى الله له قصر في الجنة الذكر يا جماعة الواحد بس لسانه ده يشتغل يشتغل بالحاجات دي توصله فأكثر ما يدخل النار إيه؟ الفم الحل إن احنا نعمل إيه؟ نكثر الذكر تاني واحدة بقى الفرج وهنا الذنوب التي تمس الشهوات وهنا حدث ولا حرج من بقى ناس تقع في فواحش والعياذ بالله والناس بتقع في نظر سيء فبيقع في برضه معاصي من كده اللي بيقع في عادات سيئة ونحو هذا هذا أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج الأمر بيقول حتى تتقي النار اجعلها منك على بال يا جماعة ما تنسوش الكلام ده فستذكرون ما أقول لكم الكلام اللي انتم سمعتوه النهاردة ده عن النار لترون الجحيم ستذكرونه في يوم ما أصعبه وما أشده فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله اجعلوها قدام عينيكم لما نفسك تنازعك على معصية قول لها لا النار فكرها بالمعاني اللي انت سمعتها النهاردة احنا قلنا بس حاجة بسيطة كده من وصف النار وإلا فالكلام عليها يطول خدنا النهاردة برامج عملية وخدنا واجبات يا جماعة اجعلوا الكلام ده قريب منكم أكثروا من الذكر جددوا التوبة أصلحوا حالكم مع الله عز وجل بإصلاح أحوال القلوب ما تخلوش في قلوبكم تعلق إلا بربنا سبحانه وتعالى خد القرار بقى مستني إيه مستني الطريق إلى النار جهنم 300 كيلو جهنم 200 كيلو بتقرب لفين هنا ولا هنا بتقرب للجنة ولا أنت في سكة تانية يا جماعة أرجو أن كل واحد دلوقتي دلوقتي حالا يمرر على قلبه كده ذنب نفسه أن ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليه منه ويعاهد ربنا أنه هيسيب الذنب ده يا رب يا رب علامة صدقي في طلب رضاك أن أنا الذنب ده والله والله ما أعمله تاني ناخد لحظة كده كل واحد دلوقتي يفتكر ذنب من الذنوب اللي ممكن تبقى والعياذ بالله طريقه إلى النار اللي ممكن تبعده عن الجنة اللي ممكن تبقى منزلة سخط ربنا وغضب ربنا عليه الذنب ده هنعاهد ربنا دلوقتي حالا إن احنا مش هنعمله خلاص إن أنا هتوب إلى الله عز وجل منه وأسأل ربنا سبحانه وتعالى إنه يعني على صدق التوبة وندعي بعد كده عسى أن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا توبتنا له بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل منا توبتنا اللهم تقبل منا توبتنا اللهم تقبل منا توبتنا اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب اللهم خذ بايدينا ونواصينا اليك اخذ الكرام عليك يا رب يا رب اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله يا رب أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب قد رفعنا أيدينا إليك وهي ملوثة بالخطايا والذنوب والمعاصي وليس لنا رب سواك يغفر وليس لنا رب سواك يعفو وليس لنا رب سواك يتوب علينا فاللهم اغفر وارحم فاللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم واهدنا وتكرم سبحانك أنت الأعز الأكرم يا رب لا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا ورضيت عنا أجمعين يا رب أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار حرم أجسادنا على النار حرم أجسادنا على النار أجرنا من خزي الدنيا وعذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب نشكو إليك أحوالنا نشكو إليك قسوة قلوبنا يا رب آتنا من لدنك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم